Commando.
مين قالك إذا هجرتي قصري ما بعرف عيش مين قالك إذا رميتي قلبي ما بعرف حب نسيتي إني كنت وحدي كنت عايش كان قصري مليان زهور وكنت زهرة ببستاني أنا وإنتي ما كنا واحد كنت أنا وكنتي معي أنا وإنتي ما كنا نحب كنت حبك وقلبك مش معي قدمت لك حياتي كلها كلمة ما عطيتيني فرشت لك حناني كله وبالشوق رميتيني افتكرت الحب كله عذاب بس عذابك قتلني ما بدي تحبيني من اليوم أنا بطريق وأنت بوادي الحق علي أنا اخترتك أم ولادي نسي اللي حبك حب جنون نسي اللي مات بقلبك المجنون من اليوم أنا حر وأنت سجيني أنا ماشي حبيبي نسيني DK Mando.
بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي طب وقلبي لو سألني في يوم عليك اقول له ايه بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي طب وقلبي لو سألني في يوم عليك اقول له ايه اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية مليتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية مليتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها اقول له انسى خلاص هواها مش مهم سنين وفاتت واللي عشنا زمان معاها اعتبرها قلبي ماتت زمان كنت انا اخر طموحك في الحياة نسيت ده كله ليه سايبالي مشكلة قلبي تعبني اسئلة ومش عارف اقول له ايه اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية مليتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية مليتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها اقول له انسى خلاص هواها مش مهم سنين وفاتت واللي عشنا زمان معاها اعتبرها قلبي ماتت بسهولة كده ابو قلبي لو سالني في يوم عليك يا اقول له ايه بسهوله كده DK Mando.
امبارح كان معايا وعدني بألف وعد وقال لي من البداية هنعيش ونموت لبعض حبيته بكل قلبي أكتر من أي حد وفي يوم وفي ليلة سابني أنا خايف أموت بجد امبارح كان معايا وعدني بألف وعد وقال لي من البداية هنعيش ونموت لبعض حبيته بكل قلبي أكتر من أي حد وفي يوم وفي ليلة سابني أنا خايف أموت بجد إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلم أحزانك عليك تتهدى أحلامك فوقيك وتقسمك نصين إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلمى حزانك عليك تتهدى احلامك فوقيك وتقسمك نصين امبارح كان معايا وعدني بألف وعد علمني ازاي احب وازاي علشان اعيش لكن ان انسى حبه دي اللي معلمها ليش عايش على ذكرياتي الوقت ما نسانيش ودي مأساة حياتي اللي ما بتنتهيش احساس فظيع ان اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلمى حزانك عليك تتهدى احلامك فوقيك وتقسمك نصين احساس فظيع ان اللي روحك فيه يضيع واللي اشتريته في يوم يبيع والتوه ويا السنين افتح عليك تتلمى حزانك عليك تتهدى احلامك فوقيك وتقسمك نصين امبارح كان معايا وعدني بألف وعد
DK Mando.
وعامل فيها مش شايف ومش عارف ايه معنى الحب وعايش كل ايامك واحلامك في وهم وكده خلاص دلوقتي خسارة بقى بقيت واحد ما عندوش قلب حاجات كتير جواك ماتت وانا ساكت ما قلتش لا وسايب دمعي يتكلم وبتألم وانا على حق هقول لك كلمة من الآخر أكيد قلبك ده عمره ما ده قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي وايه في الدنيا دي دايم سنين عايم ما شفتش بر مادام الحب مش نافع والدافع عدو المر يا ريت ترتاح وتنساني عشان قلبك خلاص بقى حر مفيش فايدة معاك خالص ومش حاسس بأي أمل وحتى الصبر بينادي ومش راضي ومنك مل تعبت معاك كتير ياما ومش لاقي لقلبك حل قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه وانت كده راضي قلبك يا حول الله تفاضي كل شيء مات DK Mando.
وانت كده راضي
اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت كان حلمي وهمي وانا صدق للاسف صدق اتخنقت كان حلمي بيموتني الكل خلاني فقع من النطق احبطت واتخبط اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت كان حلمي وهمي وانا صدق للاسف صدق
حلمي بيه موتني بكت خلاني في قلبي احبطت واتخبط انا ما وصلتش لحاجه بتحلمت بيه سوء اختيار تولى سذاجه ولا ايه انا ما وصلتش لحاجه بتحلمت بيه سوء اختيار تولى سذاجه ولا ايه رجعت للصفر من مكان ما بدأ يا ناس كتيرة والحلم ما اختلفش في واحد شاف حقيقته وفي واحد ما شافش يا ناس كتيرة والحلم ما اختلفش في واحد شاف حقيقته وفي واحد ما شافش رجعت للصفر من مكان ما بدا اتخلق
وفي ليالي عذابي معاك انا مش لاحق اداوي جروح والايام بتفوت وتروح وافضل عايشها حلاوة روح جوا في قلبي مليون اه وفي ليالي عذابي معاك كنت بكلم نفسي واقول دايما وانا في مرار على طول امتى هلاقي الحل معدول زي بقية خلق الله لياليك يا حرام يا حرام على الليالي كنت فين يا غرام كنت فين وانا قلبي خالي لياليك يا حرام يا حرام على الليالي وفي ليالي عذابي معاك انا كان عقلي خلاص هيطير كل كلامي ملوش تأثير كنت بثبت قلبي كتير من غير ما اسأل كل ده ليه وفي ليالي عذابي معاك كنت بعاند في الايام كنت انا بسهر وانت تنام واللي يشوفني يقول يا حرام حتى الصبر ساعدت عليه لياليك يا حرام يا حرام على الليالي كنت فين يا غرام كنت فين وانا قلبي خايف لياليك يا حرام يا حرام على الليالي كنت فين يا غرام قلبي بحبه ليك قرب يضيع نفسه وبدل ما يكمل بيه أحلام جوايا بتصور خدوا من حبك ليا غير جرح بيموت فيا جيتلك انا خدت فيك جيت انت بخسار عليا خدوا من حبك ليا غير جرح بيموت فيا جيتلك انا خدت في ايدك جيت انت بخسار عليا انا ليه وازاي امنك على نفسي كل ده وما خدتش بالي انك حد بوشين كده انا ليه وازاي امنك على نفسي كل ده وما خدتش بالي انك حد بوشن كده انا لما مشيت وراك كنت مغمض عينيا سبت مشاعر الهواك ومشاعري ضلوا بيا خدوا من حبك ليا غير جرح بيموت فيا جيتلك انا خدت في ايدك جيت انت بخسار عليا خدوا من حبك ليا غير جرح بيموت فيا جيتلك انا خدت في ايدك جيت انت بخسار عليا
DK Mando.
بعد ما تجرح فيا عايز ترجع ليا فاكر سهل عليا ان اطمن ليك شكلك قدام مني خايني يا ما ظلمني ده الماضي بيألمني لما بفكر فيك
انا مش هرجع زي زمان صعب اديلك تاني امان انا هتعود على النسيان ده الحل الوحيد راجع تملى حياتي جراح شكرا على اللي عملته راح ياما تعبت وحققتها
السمع علم اسكت ليه تتكلم هو انت بتتألم زي بقية الناس اسلم واخدع غيري انسى وعيش من غيري اما انا كتر خيري خدت نصيبي أنا مش هرجع زي زمان صعب أديلك تاني أمان أنا هتعود عن نسيان ده الحل الوحيد راجع تملى حياتي جراح شكرا على اللي عملته راح يا ما تعبت وحققتها وابدا من جديد انا مش هرجع زي زمان صعب تاني امان انا هتعود على النسيان ده الحل الوحيد راجع تملى حياتي جراح شكرا على اللي عملته وراك ياما تعبت وحققتها وابدا من جديد
انا بضيع منك طمني اعمل معروف فكرة بعدك عني هتخليني اموت من الخوف انا بضيع منك طمني اعمل معروف فكرة بعدك عني هتخليني أموت من الخوف يوم بيومه قلبي يعيش في همومه أنا تعب ليه إلزومه دعوة إياه ليلة حيلة وليلة دموع كتيرة خلاص فضينا السيرة يا رب انساك يوم بيومه قلبي يعيش في همومه وانا تعب ليه الزومه واضيع وياه ليلة حيرة وليلة دموع كتيرة خلاص فضينا السيرة ويا رب انساك خلاص مفيش حاجة شكلها مش فارقة معاك مش هتحمل أقلل من نفسي ولا هترجاك خلاص مفيش حاجة شكلها مش فارقة معاك مش مش هتحمل اقلل من نفسي ولا هترجاك ولو جيت يوم ترضيني هتخسر ايه تعيش مرتاح في بعادي جرارك ايه ليه تأذيني وتملى دموعي في عيني ولو جيت يوم ترضيني هتخسر ايه عيشت ايدي تعيش مرتاح في بعدي قرارك ايه
DK Mando.
عتمه ليل وانت بميل وبعدك قاس شوق كتير بقلب كبير ومنه ناس جعلي عيد الماضي عيد وريح الراس جعلي عيد الماضي عيد وريح الراس عتمه ليل وانت بميل وبعدك قاس وشوق كبير بقلب كتير ومنه ناس رجعلي عيد الماضي عيد وريح الراس رجعلي عيد الماضي عيد وريح راس ما حرام تترك لي قلبي في حالي الصعب ما حرام بلا وحدي وتنسى وعدي ما حرام طمني جايب وعد حالي بالغرام ما حرام تترك لي قلبي بحالي الصعب حرام بلا وحدي وتنسى وعدي ما حرام طمني جايب وعد حالي بالغرام دموع العين بتسأل وين حب الغالي اللي منين بجيب منين يلي ببالي بكفي فراق الليل اشتاق يصير الليالي بكفي فراق الليل اشتاق يصير الليالي دموع العين بتسأل وين حب الغالي اللي منين بجيب منين يلي ببالي بيكفي فراق الليل اشتاق يصير ليالي بيكفي فراق الليل اشتاق يصير ليالي ما حرام تترك لي قلبي بحالي صعب حرام بلا وحدي وتنسى وعدي ما حرام طمني جايب وعد حالي بالغرام انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري الكل وقت اداه ودي دنيا مش جنة انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري الكل وقت ادان ودي دنيا مش جنة احلام بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت احلام بيك افتكرت احققها وفي ليله نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت انا ضاع كتير مني لكن دلوقتي لازم افوق واشيل من قلبي كلمة شوق ايه اللي يمنعني اهي فترة وتعدي ولو هتفوت عليا سنين مسيري الاقي ناس تانيين باقيين على وعدين بيك افتكرت احققها وفي ليله نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت
DK Mando.